صندوق الدنيا هاي
بانوراما دنيا كون يا صندوق الدنيا عصري رمضان يكون يا صندوق الدنيا عصري الصورة من أمريكا والصوت من جوا مصري الصورة من أمريكا والصوت من جوا مصري بانوراما دنيا كون يا صندوق الدنيا عصري رمضان يكون يا صندوق الدنيا عصري الصورة من أمريكا والصوت من جوا مصري الصورة من أمريكا والصوت من جوا مصري لو تفهم كل قصدي أوهب لك نص عصري واكتب لك الوصية على جناح الحمام ويتفرج يا سلام لم ويتفرج يا سلام رمضان يكون يا صندوق الدنيا عصري الصورة من أمريكا والصوت من جوا مصري رمضان دنيا كون يا صندوق الدنيا عصري الصورة من أمريكا والصوت من جوا مصر لو تفهم كل قصدي أو هبلك نص قصدي واكتب لك الوصية على جناح الحمام واتفرج يا سلام لم واتفرج يا سلام
الشحاتين
شوف عندك يا سلام لم واتفرج يا سلام على فرقة جوهان مشي جوا الزحام شوف عندك يا سلام لم واتفرج يا سلام على فرقة جوهان ماشيين جوا الزحام الطبلة والربابة والرفع كلام يا شحات الكلام عادات ونجام عالطبلة والربابة والرفع كلام يا شحات كلامنا عادات ونجام لو كل بق كلمة هتلاقوا المرعى واتفرج يا سلام لمع الفرقة يا سلام الحمد لرب المقتدر وصلاة الله على البدر الحمد لرب المقتدر وصلاة الله على البدر صل على دلولها قرا للقلب الصخري الحجري الحمد لرب المقتدر وصلاة الله على البدر الحمد لرب المقتدر وصلاة الله على البدر واللعنة دنيا قرة للقلب الصخري العلي فيما الإحسان وحتى ما في قوم أكلوا أطعاما فيما الإحسان وحتى ما في قوم أكلوا أطعاما بالسحت وبالباطل عاما وسنينا بصدور القمر أصعد الكيل أسادا والجود بشر بلادا قد صعد الكيل أسادا والجود بشر بلادا والهم لحاف ووسادا يقلقنا إلى عاد الفجر الحمد لرب المقتدر آه.
يا طرة للقلب الصخري الحنين
قد كان الناس إذا شبعوا طعموا المحروم كما طبعوا قد كان الناس إذا شبعوا طعموا المحروم كما طبعوا واليوم تراهم قد تبعوا بدون التخفيف أو الحذر بصير القوم زادا وجميع زال قدا فقير القوم زادا وجميع زال قدا لا يدخلون الغدا بل يسمع لهما كالصبر قال الحمد لرب المقتدر سلام الله على البر الحمد لرب المقتدر صلاة الله على البر واللعنة دنيا طرا للقلب الصخري الحلم
فغني القوم ومولاه لا يمنح شيئا إياه فغني القوم ومولاه لا يمنح شيئا إياه غير الترحيب برؤياه جوعا والكفر فهو الكفر
سكان القصر الحمد لرب المقتدر وصلاة الله على المدر الحمد لرب المقتدر وصلاة الله على المدر واللعنة نهديها ترى للقلب الصخري الحجري
سبحان الله أيا بلدي قد زاد القهر على جلدي سبحان الله أيا بلدي قد زاد القهر على جلدي فإذا لم نعط ولم تردي سأموت غريقا في ظهري
مزروعا في ثوب الفقر الحمد لرب المقتدر صلاة الله على البدر الحمد لرب المقتدر صلاة الله على البدر واللعنة نوريها طرا للقلب الصخري الحجري
قد قالوا سلاما ورخاء الخير إلى الناس تراء قد قالوا سلاما ورخاء الخير إلى الناس تراء فازدادوا غلاء كثرا ككرهنا أقواسا النصير
الهادي وصلاة الله على البديع الحمد لرب المقتدر وصلاة الله على البديع واللعنة نوديها ضرا للقلب الصخري العاري
فزورة
شوف عندك يا سلام لم واتفرج يا سلام فزورة قرعوية من انتاج النظام شوف عندك يا سلام لم واتفرج يا سلام فزورة قرعوية من انتاج النظام سمك لبن بصل طماطم بصل عدد وكام مساوي حزب حاكم وهذه انتهاء سالك لبن طماطم بصل عدد وكام تساوي انتهاء وهذه انتهاء ولسه نشوف خلاص المدام الوالدة واتفرج يا سلام لم وافهمها يا سلام
واحد بقى التموين كان مطرح طه حسين واحد بقى التموين كان مطرح طه حسين وكمان مرضيش بالمطرح تفتكر روح على فين واحد بقى التموين كان مطرح طه حسين واحد بقى التموين كان مطرح طه حسين وكمان مرضيش بالمطرح تفتكر روح على فين كان قال في الجامعة مدير على درجة نص وزير كان قال في الجامعة مدير على درجة نص وزير أثبت في القرع مواهب أكبر من سنه كتير أثبت في القرع مواهب أكبر من سنه كتير ولا إن الشلية مواهبها مالي شوية وانا ان الشلية مواهبها ما شوية اعتبر صاحبنا هدية للأوساط القرعية اعتبر صاحبنا هدية للأوساط القرعية هلا بينا وشيلة ويلا لفعوا البقال اسم الله هلا بينا وشيلة ويلا لفعوا البقال اسم الله على مجلس أنت الشيلة بقى ريس فرقة كبير واحد بقى التمويه تفتكروا ده يطلع مين الحوار
وقالك يا سلام وتفرج يا سلام.
سلطان السلطانية حكم بلاد ميلاد.
وقالك يا سلام وتفرج يا سلام.
سلطان السلطانية حكم بلاد ميلاد.
حرم فيها المنايا حل فيها الخراب أسس وهم عينك وأيام الكلام حرم فيها الحلال يحل فيها الحرام بشش وعيني عينك وأيام الكلام وبالكلام ورحلة والذمة قلب عبد ويتفرج يا سلام لم على العيشة يا سلام
دوار دوار اشتري فهي المرار دوار دوار دوار اشتري فهي المرار نهار وليل وليل وداير جوا الدوار نهار وليل وليل وداير جوا الدوار دوار دوار دوار دوار عشت الفقير مرار دوار دوار دوار عشت الفقير مرار نهار وليل وليل وداير جوا الدوار نهار وليل وليل وداير جوا الدوار أرزاق الناس سهيلة وكلاب الغاب خضار أرزاق الناس سهيلة وكلاب الغاب خضار وحمول الناس تقيلة من وقفة الانتظار حمول الناس تقيلة من وقفة الانتظار والجيش بالعيش بيحلى والحلم له مدار والجيش بالعيش بيحلى والحلم له مدار إن كان سلام تنور ويشعشع النهار والدنيا تبقى دانية والدور يدور عمار إن كان سلام تنور ويشعشع النهار والدنيا تبقى دانية والدور يدور عمار إذا هذا كله يجرى ومن غير انتظار إذا هذا كله يجرى ومن غير انتظار يحزقش حاجة نكتة فيسميها الحوار يحزقش حاجة نكتة فيسميها الحوار حوار حوار حوار ونخش في الدوار حوار حوار حوار ونخش في الدوار من أول المدار دوار دوار دوار دوار دوار دوار دوار دوار دوار
أيها المواطنون مجلس الأنس الكريم في بداية الاحتفال أشكر الأخ إبراهيم النهاردة جبتكم للمناقشة في الإطار تسمعوني وأقول لكم هكذا يبقى الحوار بس قبل الاحتدام خلوا بالكوا صحصحوا حد أثناء الكلام يتنقل من مطرحه كل عام وانتم بخير النهارده في بلدنا أي واحد عنده حق يبدي رأيه في أي حاجة إلا في السياسة لا إحنا آه ديمقراطية بس في حدود الحدود تيجي شلة ماركسية أو مزايد أو حقود كل عام وانتم بخير في كلام عن مشكلات هما مالهم بالبلد حد جاع او حد مات كل مولود ولد فيه تفاوت في المعايش ايوه بس الحقد عيب والمثل بيقول يا غايش كل هدمة وليها جيب كل عام وانتم بخير اما شغل التنظيمات واللي دايرين يلطموا يبعتوا لي وفد منه ما اقتنعش هفرمه واحنا برضك عيلة واحدة والرغيف هنقسمه يجي واحد مش فاهم لي يعني ايه هنقسمه كل عام وانتم بخير فامشوا احسن من سكات على الحوار المستقيم احنا برضك فلاحين نعرف العيب من قديم واحنا مجتمع سلام والسلام يعني السرور والتسامح والظهور والمحبة والعطور والمباني والأغاني والأماني بالبخور والمباهج في القصور والقناعة في الكفور واحترام الأغنياء زي شارات المرور والكبير يفضل كبير مهما يغلط أو يجور والصغير مش ضروري إنه يكبر أو يسور والجعان يبوس إيديه لو يبات من غير فطور ليه؟ لأن الشكوى عيب والنجوم غير البدور هكذا نبني السلام والسرور على الناس يدور أيها المواطنون مجلس الأنس الكريم في نهاية الاحتفال أشكر الأخ إبراهيم
زليخة وجوزيف شوف عندك يا سلام لما بالترج يا سلام زليخة شغل كرتة وجوز فنجان شوف عندك يا سلام لما بالترج يا سلام زليخة شغل كرتة وجوز فنجان تروت وراوتها ما فيش عيب الديران بلدك عزيزة ولا جود حرام دي رمض ولا وانت ما فيش عيب الديران بلدك عزيزة ولا جوز حرام ولا العزيز مغير أو راضي بالبيلم ولا يا سلام لا معكوزة يا سلام قابلته يا عزيز قابلته في باريس قابلته يا عزيز قابلته في باريس يهودي واسمه جوزي طعم أمره لذيذ هويته يا عزيز هويته يا عزيز قابلته في باريس قابلته يا عزيز قابلته في باريس يهودي واسمه جوزي طعم أمره لذيذ هويته يا عزيز عيونه كالغزال وريقه كالسلال عيونه كالغزال وريقه كالسلال وراش استقلال تبحر بالمعيز لغيته يا عزيز عيونه كالغزال وريقه كالزلال عيونه كالغزال وريقه كالزلال ورشق سفلان صحر بالمعين بغيته يا عزيز وعدني ابن اليمين في ظرف رقصتين وعدني ابن اليمين في ظرف رقصتين حلاقي زيه فين طلعنا من جليز وافقته يا عزيز وعدني ابن اليمين في ظرف رقصتين وعدني ابن اليمين في ظرف رقصتين حلاقي زيه فين طلعنا من جليز وافقته يا عزيز رقصنا يا عزيز ورقصنا يا عزيز رقصنا يا عزيز ورقصنا يا عزيز وصحلي اللذيذ فاتح عبد العزيز غمسته يا عزيز ورقصنا يا عزيز ورقصنا يا عزيز رقصنا يا عزيز ورقصنا يا عزيز وصحلي اللذيذ فاتح عبد العزيز غمسته يا عزيز فهمني الواد اوان خلع من من كلام فهمني وصبحنا التركيز وصرفنا يا عزيز وراسنا يا عزيز واسنا يا عزيز وراسنا يا عزيز واسنا يا عزيز وصلي للذين فادي عبد العزيز غمسته يا عزيز وراسنا يا عزيز واسنا يا عزيز وراسنا يا عزيز واسنا يا عزيز وصلي للذين فادي عبد العزيز غمسته يا عزيز فيهن الواد اوام خلع من دون كلام فيهن الواد اوام خلع من دون كلام دخل وزر ونام وصبحنا التركيز وصرفنا يا عزيز عشانك يا عزيز انا ويا المعين عشانك يا عزيز انا ويا المعين تطير صهيونية طغينا وجديد بحبك يا الله ورحمة يا عزيز واسنا يا عزيز رأسنا يا عزيز واسنا يا عزيز وصلي بالعزيز زاد عبد العزيز خمسته يا عزيز رأسنا يا عزيز واسنا يا عزيز رأسنا يا عزيز واسنا يا عزيز وصلي بالعزيز زاد عبد العزيز خمسته يا عزيز فهمني الواد أوام خلع منه الكلام فهمني الواد أوام خلع منه الكلام دخل وزب ونام وصبحنا التركيز وصرفنا يا عزيز عشانك يا عزيز أنا ويا المعيز عشانك يا عزيز أنا ويا المعيز قطعت الصحية طلعنا والإنجليز بحبك يا عزيز وعزك يا عزيز بحبك يا عزيز سيما
فرد يا سلام قبل أوعجوز حفاكم بالمكان مخرج الروايح ومثبت السكان صواريعية من توليد المنام من مخرج الروايح ومثبت الزكام عند الصواريعية من توليد المدام والفيلم لك خاطرك واخد مليون وسام ويتفرج يا سلام لمعة سيما يا سلام الناس ملهية وساكتة والصالة بتشغي عيون والفيلم مطلع ريحة والناس مش لاقية ليمون الناس ملهية وساكتة والصالة بتشغي عيون يا خسارة الفيلم مطلع ريحة والناس مش لاقية ليمون عيل طنهان بشبابه مغرق شعره صابون مشكلته ما بيخلفش ومراته كمان بتكون عيل عيل طنهان بشبابه ومغرق شعره صابون مشكلته ما بيخلفش ومراته كمان بتكون ده للمجنون تعطية وعطية ماهوش مضمون لابس بينا التشبك ملوش ناس مأمون ودلال بتموت في عطية وعطية ماهوش مضمون لا بتسبيبة التشة أخت الأستاذ مأمون والطنط ماريكا اللهوة اللي مراتها المأزوم اللي مرات أم هدارة أخت محمد سعدون والطنط ماريكا اللهوة اللي مراتها المأزوم اللي مرات أم هدارة اخت محمد سعدون اللي معلق نبوية بنت الاستاذ مأمون اللي معلق نبوية بنت الاستاذ مأمون تلك المتعقد خالص جايب له شجع مجنون وشالوه عرض المعبود ذبحناها بخمارة وشالوه عربة معبود البطلة هتشرب نجدة مبروك وصل المأذون مبروك وصل المأذون مبروك وصل المأذون عنتر وعبلة
شوف عندك يا سلام لما اتفرج يا سلام حتى باقي شوارب بس مفيش كلام عندك يا سلام لما اتفرج يا سلام حتى باقي شوارب بس مفيش كلام يكتب ليش الضرايب والدولة والنظام الشطة سلطوناية والنفاس الجام يفكش الضرايب والدولة والنظام في الشرطة السمسون رايب والنظارة الجام والعلم بالمضاربة ويراهن بالهدام ويتفرج يا سلام يا مرعبة يا سلام
سري الجمارك والإدارة يا عبلة يا حتة حمارة سري الجمارك والإدارة يا عبلة يا حتة حمارة عن لعبة التهريب وعني يا بنت مالك العمارة عن لعبة التهريب وعني يا بنت مالك العمارة صاحبت فيكي قلب فارس وجبتهم بيت المغارة صاحبت فيكي قلب فارس وجبتهم بيت المغارة عملت فيها نص بلة ولبست بربع الطهارة اه عشان تعدوا بنت بوي ابو الشوارب مستعارة عشان تعدوا بنت بوي ابو الشوارب مستعارة يا هبلة يا ام دماغ رومانسي يا مأخراني في التجارة يا أستر الحريم تفاهة يا نحسي يا أكبر شرارة يا أستر الحريم تفاهة يا نحسي يا أكبر شرارة دفعت فيك دم قلبي وطلعت بيها بالخسارة وطلعت بيها بالخسارة وطلعت بيها بالخسارة
وعندك يا سلام لما تتفرج يا سلام على عاملة بنت مالك عمارة السلام شوف عندك يا سلام لك واتفرج يا سلام على عاملة بنت مالك عمارة السلام دلوقت النوادي اللي اتفرجت مدام أيوة في المدارس مهلوبة في الغرام دلوقتي النوادي اللي اتفرجت مدام مهلوبة في المدارس مهلوبة في الغرام كشف السن يا ناس كشفت ما ساعة كم واتفرج يا سلام أنا العبلة يا سلام
ودي يا حبيبي يا قلبي يا لئيم عشان وقت الشوارب كتير من الحليب ودي يا حبيبي يا قلبي يا لئيم عشان وقت الشوارب ضرير من الحليب واموت اسمع كلمة وادوب طعم حليب واموت اسمع زيدة وأدوب يا عم حليم وأشم في المخدة وأنام فوق النسيم وأشم في المخدة وأنام فوق النسيم وأكلم نومي عنك وخلت النور عليك وضاب الحق مالك وكارك يا غشيم وأكلم نومي عنك وخلت النور عليك وضاب الحق مالك مبارك يا غشيم بحبك يا مغفل وروح فيك الجحيم بحبك يا مغفل وروح فيك الجحيم ولو عن طريق والغم حياتي بالقديم ولو عن طريق والغم حياتي بالقديم ده حياة قلب القديم ده حياة قلب القديم جايزة نوبل
شوف عندك يا سلام واتفرج يا سلام مواطن تحت عالي شكل لحاف ونام شوف عندك يا سلام واتفرج يا سلام مواطن تحت عالي شكل لحاف ونام بارك المبادرة وسميها سلام يقال الجرايد تاريخ معرفش كام وتاريخ اللي بقرا وسميها سلام وفي قار الجرايد تاريخ معرفش كام من يومها يا ضنار يا بيشالف الكلام ويتفرج يا سلام على الشرب يا سلام
لما معاني نجيب نياد وخزيجة لوبن ها يعني ملاحم بيجي ياخد جايزة نوبل يبقى الوديان الدنيا ماشية بجنب المنظار تبقى الثانية 12 ساعة يبقى اليوم ليل ونهار يبقى القاتل شخص ضحية والمقتول مجرم جبار شفتوا ازاي اما صحيح الطب بتقدم واحنا ما وصلتناش اخبار لما معاني نجيب نياد وخزيجة لوبن ها يعني مناحب بيجي ياخد جايزة نوبل يبقى النودية يعني الدنيا ماشية بجنب المنظار يبقى القاتل شخص ضحية والمقتول مجرم جبار شفتوا ازاي اما صحيح الطب بتقدم واحنا ما وصلتناش اخبار
ايوه يا لجنة لوبن بيه اقعد ازاي بتلجني ليه ايوه يا نجمة لوب البيت قاعدة ازاي بتلجني ايه انا مش فاهم حاجة صراحة لما القاتل ياخد جايزة اذا من دون تلبسه واباحة يبقى يا اما اللجنة دي بيضة او له اخذ رئيسها حمار يبقى يا لجنة الناتوسة لجنة وجتوس الدين خاصة يبقى يا لجنة الناتوسة لجنة وجتوس الدين خاصة يبقى في هذا الزمن المايل ياما هتجرى علينا هواي يبقى في هذا الزمن المايل ياما هتجرى علينا هواي تبقى اللكمة بدل الكلمة والكاتب يمسك من شراب يبقى الراعي يعني الشاعر يسكن شقة في بيت قصيدة يكتب دنيا كل أشعار انتهى
شوف عندك يا سلام لما واتفرج يا سلام على المدعو له ما يساوي وزير الإمناء شوف عندك يا سلام لما واتفرج يا سلام على المدعو له ما يساوي وزير الإمناء في الفصل الانتخابي المسرح السلام سارق بالبلطجية وكان القدام في الفصل الانتخابي من مسرح السلام سالم بالبطارية وكان القدام عشان ضمن عبوره من دايرة الانتقام واتفرج يا سلام على عيسى يا سلام
اللي يسوي بيه العيسوي بيه اللي يسوي بيه العيسوي بيه فقد بالبكتان العيسوي بيه اللي حبسه كمان العيسوي بيه ملك الأمناء العيسوي بيه والمحتالات العيسوي بيه
وشغول جميل حساسة اللي يسوي به رمز الماسة وشغول جميل حساسة اللي يسوي به رمز الماسة سبح ربه من قباسة حكى دين بأمرية مشض عليه اللي يسوي به العيسوي بيه اللي يسوي به العيسوي بيه صاحب البكتان العيسوي بيه إلى حبس كمان العيسوي بيه ملك الأمناء العيسوي بيه والمحتالات العيسوي بيه
بشرول جميع الهباسة اللي يسوي رمز الطباسة بشرول جميع الهباسة اللي يسوي رمز الطباسة سبحان الله من أنباسة فأكل من إمد لحبك إيديه لا أسوي بيه العيسوي بيه لا أسوي بيه العيسوي بيه فقط من البكتان العيسوي بيه ولا حب السكنات العيسوي بيه من كل بنات العيسوي بيه ولا محتالات العيسوي بيه
من أجل ضمان الحرية لجميع تجار البطلية من أجل ضمان الحرية لجميع تجار البطلية اللي يسوي به مية المية هيخلي القرش بربع جنيه اللي يسوي به العيسوي بيه انتكبوني العيسوي بيه خلي جوحك ريح العيسوي بيه خلي يحيى أمين العيسوي بيه ابن أم أمين العيسوي بيه العيسوي بيه العيسوي بيه العيسوي بيه السلام
وعندك يا سلام لما اتفرج يا سلام هدية مسرحية على كتب السلام شوف عندك يا سلام لما اتفرج يا سلام هدية مسرحية على كتب السلام سلام كلام أغاني وعليكم السلام مع العالم غلامة عايزين كلام سلام كلام ألام وعليكم سلام على الألام عايزين كلام والحالة بينات يا سلام يا كرم واتفرج يا سلام ده مع المسرح يا سلام
سلامة اه يا سلمى سلامة سلمى يا سلامة والمليدة رجعت بسلامة سلمى يا سلامة اه يا سلمى سلامة
مصرية ومن نارت شبرا من تحت نفقها ومجانيها لو كانوا ما حرقوش الأجرة كانت هتنور لياليها مصرية ومن نارت شبرا من تحت نفقها ومجانيها لو كانوا ما حرقوش الأجرة كانت هتنور لياليها في الغن والمدهون شفايف غرقانة وسايحة بلاوية زي الدرويش اللي حنتنا سرقوه وباعوه بيع ندامة يا سلمى يا سلامة كوكاكولا جد السلامة سلمى يا سلامة اه يا سلمى يا سلامة سلمى يا سلامة كوكاكولا جد السلامة سلمى يا سلامة اه يا سلمى يا سلامة
نشروا الإعلان ملو الجرنان والبراويل الذهبية والتلفزيون الصوت واللون كوكاكولا هي الأصلية نشروا الإعلان ملو الجرنان والبراويل الذهبية والتلفزيون بالصوت واللون كوكاكولا هي الأصلية اشرب يا خفيف بطلت خريف بلاطيز التربة الوطنية اشرب يا خفيف بطلت خريف بلاطيز التربة الوطنية كوكاكولا تسوق وتروق ضد الأفكار الهدامة سلمى سلامة تريدينا وربرب يا حمامة سلمى سلامة على مصر مصر التانية أم علامة سلمى سلامة تريدينا وربرب يا حمامة سلمى سلامة على مصر التانية أم علامة
ولا لو حملة وبكرية غصبنا عن عيني اللي باعوها لا تغير لون ولا تمنى ولا تنسى وضروها ولا لو حملة وبكرية غصبنا عن عيني اللي باعوها لا تغير لون ولا تمنى ولا تنسى وضروها تحت المواعيد من بين النيل تحت المواويل من بين النيل بتخلي ولادها يغنوا تسرح غناوينا بحوالينا على نغرة بكرة الرسامة
تولد والأم بالسلامة سلمى يا سلامة تولد والأم بالسلامة سلمى يا سلامة تولد والأم بالسلامة سلمى يا سلامة تولد والأم بالسلامة عطشان يا صبايا وانا عاشق عالسبيل عطشان والمية في بلدي على عكس ما يجري النيل عطشان يا صبايا وانا عاشق عالسبيل عطشان والمية في بلدي على عكس ما يجري النيل والنخل العالم طافي والجذع الواطي ذليل النخل العالم طافي والجذع الواطي ذليل والريح العاكس الجالس والريح العاطبة الريح العاكس كالس والريح العاطبة وتعكر لونها من هم الناس يا كريم الناس متعكر لونها من هم الناس يا كريم عطشان والنجد بلدنا والزرع اخضر وجميل عطشان والنيل في بلدنا والزرع اخضر وجميل وانا كنت امبارح خالي واليوم ده صبحت عليل انا كنت امبارح خالي واليوم ده صبحت عليل عطشان ودواء يا حبيبي مسكين عشت دليل عطشان ودواء يا حبيبي مسكين عشت دليل ودليل حب عمايل ودليل الحب قليل ودليل الحب عمايل ودليل الحب قليل وانا كل ما اقول التوبه تطويل المواويل تترك في القلب جناين تبكي فيها الزليل ده انا كل ما اقول التوبه تطويل المواويل تترك في القلب جناين تبكي فيها الزليل عشاق يا حمام الغية ولا فيش قدامها بديل عشاق يا حمام الغية ولا فيش قدامها بديل سكة ومحصودة ليلة يطويها جيل ورا جيل سكة ومحسوبة لينا نطويها جيل ورا جيل السوق مترد خطوينا بالليل تدوي الأناديل عالسوق مترد خطوينا بالليل تدوي الأناديل حوالينا اللوم حبابة ومعانا العقل ده ليه والشمس دي بتصب صبابة والمنبع ده نهر النيل حوالينا قلوب حبابة ومعانا العقل ده ليه والشمس تصب صبابة والمنبع نهر النيل والنام علينا يلوموا ملهمش علينا سبيل موشوط العشق بنام والشوق الورد أصيل موشوط العشق بنام بنام والشوق الورد أصيل ودوني على السبيل ودوني على السبيل ودوني على السبيل
النبي بكره